تحدثت إليكم في الأسبوع الماضي عن حياة التسليم وأود في هذا الأسبوع أن أتحدث عن حياة السلام الإنسان اللي سلم حياته في إيد ربنا يعيش باستمرار في سلام دائم مطمئنا الى عمل الله فيه واولاد الله باستمرار يعيشون في سلام اولاد الله باستمرار يعيشون في سلام مهما كانت الظروف المحيطه بهم يعيشون في سلام بل الكتاب يقول سلام الله الذي يفوق كل عقل سلام الله الذي يفوق كل عقل والسلام في المسيحية ليس سلاما عالميا أو سلاما نفسيا أو سلام إنسان بيخدع به ذاته أو بيخدر به أعصابه أو سلام صناعي زي اللي بيجي بالحبوب والحاجات دي إنما سلام من الروح القدس ولهذا كان السلام من الروح القدس من ثمر الروح محبة وفرح وسلام الذي يسكن الروح القدس في قلبه يعيش في سلام دائم من الروح القدس لا من اطباء ولا من نفسه ولا من ثقه بالذات ولا اعتداد بالذات ولا قوه شخصيه له سلام داخلي من الروح القدس اولاد الله دايما مبسوطين لما السيد المسيح ولد على الارض قيل وعلى الارض السلام وفي الناس المسره يعني الناس يعيشوا في سلام وفي فرح فيهم مسره فيهم فرح جواهم وكان السيد المسيح لما يدخل بيت يقول لهم سلام لكم وقبل ما يترك العالم قال لتلاميذه سلامي اترك لكم سلامي انا اعطيكم لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع انتم تؤمنون بالاب فامنوا بي قال لهم لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع لان اولاد الله مش ممكن ابدا يضطربوا مهما حصل يكونوا مبسوطين باستمرار ده حتى أعدائهم لما يشوفوهم مبسوطين يضطربوا يقولوا إيه ده مبسوطين منين؟ من الروح القدس مش من الأسباب الخارجية وأكثر كلمة تسمعها في الكنيسة هي كلمة السلام السلام لجميعكم يريني فاصل شوف بقى بتتكرر كام مرة في الكنيسة دي ومعاها الرسم بالصليب علشان يبقى سلامه جاي بركة من ربنا الكنيسة تزود أولادها بالسلام في كل وقت في الكنيسة كل شوية والثانية في بدء كل صلاة يقول السلام لجميعكم والسيد المسيح لما أرسل السبعين تلميذ قال لهم وأي بيت دخلتموه فقولوا سلام لأهل هذا البيت فإن كان ابنا للسلام يحل سلامكم عليه ده حتى الناس لما بيقابلوا بعض بيقابلوا بعض بالسلام يقول له السلام ليك يا فلان ولا حاجة زي كده يعني لأن الشعور بأن أهم ما يحتاج إليه الإنسان هو هذا السلام سلام في القلب سلام في الفكر سلام في الأعصاب سلام مع الله سلام مع الناس سلام داخلي بين الإنسان وبين نفسه هذا الإن- السلام إذا فقده الإنسان يتعب روحيا ونفسيا وجسديا إذا فقد الإنسان سلامه يقع في الخوف في الاضطراب في الانزعاج في القلق في الشك في أمراض جسدية كثيرة في أمراض عصبية يتعب ولهذا دعتنا الكنيسة باستمرار أن نمتلئ بالسلام الداخلي ولهذا تجد ولاد الله باستمرار مبسوطين تملكهم البشاشة ويملكهم الفرح الداخلي ويقول لك افرحوا في الرب كل حين وأقول أيضا افرحوا يعيشون في سلام حتى في وقت الضيقات كنا نرى الشهداء موجودين في السجون وهم بيرتلوا وبيغنوا بولس الرسول كان في المقطرة وفي السجن الداخلي ومربوط وكان بيسبح ومبسوط السلام يملك قلبه بطرس الرسول كان مسجون وكان نايم في سلام القديسين اللي كانوا بتمتلئ بيهم السجون كان السلام لا يفارقهم حتى وهم ذاهبين إلى الموت السلام لم يفارقهم أبدا وفي ساعة الاستشهاد وفي ساعة الموت لم يفارقهم السلام مطمئنين من الداخل واثقين بالرب لا تعرف الكآبة طريقا إليهم ولا الاضطراب في سلام داخلي عميق في سلام داخلي عميق في البرية كان القديس الأنبا أنطونيوس عايش وسط الوحوش ووسط الحشرات وفي حروب الشياطين المتعبة ومع ذلك كان ممتلئا بالسلام القديس الأنبا أنطونيوس قال من من الناس كان مر النفس ويرى وجه الأنبا أنطونيوس إلا ويمتلئ بالسلام مجرد يشوف وش الأنبا أنطونيوس ولهذا في أشخاص تلاقوهم أشخاص مريحين شخص مريح يعني إيه شخص مريح يعني تجيله انت مضطرب وتعبان والهموم راكباك والدنيا مكركبة عليك يقعد معاك يبسطك يضحكك يخليك تخرج مستريح يملأك بالسلام ينزع منك الاضطراب ينزع منك القلق الخوف الشك تخرج في سلام تقول ده انسان مريح انسان ايه مريح عكس كده شخص تاني يمكن تقابله خمس دقايق تخرج الدنيا مكركبة عليك ودي موجودة حتى في الآباء الروحيين في شخص دايما يريح اللي قصاده يخليه يخرج مبسوط حتى لو وبخه مش يريحه يعني يتملقه ويطبطب عليه ويضيعه لا حتى لو كلمه كلام شديد يخليه يخرج مبسوط وجايز يوبخه ويتعب لكن لا يفقد سلامه مملوء من السلام شاعر بخطورة الموقف لكن شاعر بالله اللي ماسك الموقف أنا أتصور إنسانا مثل داوود النبي كان شاول يطارده من برية لبرية ومن مكان لمكان لكي يقتله وبذل محاولات كثيرة لقتله ومع ذلك داوود المطارد بالموت لم يفقد سلامه لماذا؟ لأنه لم يفقد قيثاره ولا مزماره شاول بيجري وراه والمزمار في جيبه والقيثار معاه وكل ما تشتد عليه الهموم يغني للرب أغنية جديدة فيمتلئ سلاما فهل انت وراك شاول من غير مزمار ولا شاول بالمزمار ان كنت معاك شاول بالمزمار والقيثار مش هيعمل لك حاجه المتاعب الداخلية ما تتعبكش ما دام ما دخلتش جوه هو كل اللي يتعبك اللي جوه لكن اللي بره انا افتكر داوود والمتاعب اللي بتجري حواليه من شرق وغرب ويقول ايه يقول آه، احاطوا بي مثل النحل حول الشهر والتهبوا كنار في شوك يا سلام نار بتلتهب حوالين شوكة يعني تخلص عليه طب جرالك ايه يا داوود يقول ابدا دفعت لاسقط والرب عضدني قوتي وتسبحتي هو الرب وقد صار لي خلاص كلام واحد مليان بالسلام وايه النار والشوك والنحل آه، سيبك دي تعمل ايه بيا وبعدين داوود يقول ايه يقول يسقط عن يسارك ألوف وعن يمينك ربوات وأما أنت فلا يقتربون إليك بل بعينيك تتأمل ومجازاة الخطاة تبصر طب والألوف والربوات دول يسقطوا حواليك وانت واقف كده واقف ازاي واقف آه، كالعصفور الذي نجا من فخ الصيادين فخ انكسر ونحن نجوت والفخ يا مفخاخ ليها تعمل ايه اولاد الله تلاقيهم باستمرار مبسوطين كل مشكلة تجيله يروح حاطط فيها ربنا يخرج بسلام أنا أتذكر أن داوود وهو يتقدم إلى جولياط الجبار كان مملوء بالسلام وواثق وواثق من الانتصار يقول له اليوم يحبسك الرب في يدي يدك دي ايدك دي زي ايد الكتاكيت دي ايدك ايدي قال له اليوم يحبسك الرب في يدي الراجل الضخم الكبير الجبار يحبسه في ايد داوود اليوم يحبسك الرب في يدي فاجعل جثتك طعام لطيور السماء ووحش البريه بيتكلم بثقه بيتكلم بثقه كلام واحد فاهم مركزه عند ربنا وفاهم وفاهم مركز ربنا جواه يحبسك الرب في يدي يعني خد وعد من ربنا ان هيحبسه في ايده مملوء من السلام وتقدم اليه راح داخل كده جراله ايه ولا حاجه يعيش في سلام وجولياط موجود ورمحه زي نول النساجين وحاجه تخوف وداوود داخله في سلام قلبي عجيب هيحبسه الرب في ايده هكذا أولاد الله باستمرار يعيشون في سلام وفي هذا السلام لا يعرفون خوفا إطلاقا لا يعرفون خوفا يخاف من إيه ده بيقول له لا لا تضربك الشمس بالنهار ولا القمر بالليل ينجيك الرب من سهم الصياد من امر يسلك في الظلمة لولا ان الرب كان معنا حين قام الناس علينا لابتلعونا ونحن احياء مبارك الرب الذي لم يسلمنا فريسة لاسنانه ده السلام ناس مبسوطين يعيشون حياتهم في سلام مهما كانت تحيط بهم الآلام في انسان وسط السلام يقول لك ايه؟ يقول لك اسمع كله للخير تقول له المشكله المحيطه بينا يقول لك للخير والمتاعب والضيقات للخير الحكايه كلها هتنتهي بخير ده بيعيش في سلام مين اللي ما يعيش في السلام اللي يقعد يحسب المتاعب يجيبها فوق راسه الحكاية دي هتجيب مشكلة والمشكلة هتولد مشكلتين والمشكلتين اخرج منهم منين ومش عارف يعمل ازاي زي الانسان الذي يتخوف من اشياء لا وجود لها ويجيب لنفسه متاعب زي العيل الصغير اللي اللي يخش في اوضه ينام يفتكر فيه عفاريت وفيه حراميه وفيه ضلمه وفيه كذا وما يكونش فيه حاجه خالص لكن اولاد الله يعيشون في سلام تلاقي انسان يمر في الصحراء وجايز الصحراء فيها وحوش وجايز فيها حشرات ودبيب الارض مجرد يرسم صليب وينام ملء اجفانه ليه قلبه مملوء بالسلام شاعر بالقوه التي تحيط به انت في قوه تحيط بيك لكن مشكلتك انك مش شاعر بالقوه اللي بتحيط بيك جحدي كان تعبان لانه شاف قوه الاعداء فقط اما اليشع فكان مملوءا بالسلام ليه قال لان الذين معنا اكثر من الذين علينا طب والذين معنا دول شفتهم ازاي شفتهم بالايمان افتح يا رب عيني الغلام ليرى يبقى انت بتفقد سلامك لان عينيك لم تنفتح بعد لكي ترى الذين معك انت مش شايف غير الذين عليك لكن مش شايف الذين معك شايف جنود الاعداء بتهجم عليك ومش شايف جنود الرب المحيطه بيك لكده بتفقد بتفقد سلامك لانك فقدت ايمانك الشخص اللي عنده ايمان عنده سلام ما عندوش ايمان ما عندوش سلام ليفقد سلامه لانه فقد ايمانه خلي عندك ايمان بان الله بيحرسك وايمان بان الله بيتدخل في حياتك وايمان بان الله ضابط الكل وايمان بان ربنا واخد باله من كل حاجه وايمان بان الرب يحكم للمظلومين وبان الرب يحفظ الاطفال وان حياتك في ايد ربنا مش في ايد الناس صدقني تفقد سلامك ان شعرت ان حياتك في ايد الناس ابدا ده الناس لما يكلمونا عن حياتنا نقول لهم ابدا انتم لا تملكون هذه الحياه حياتنا دي في ايد ربنا مش في ايديكم الناس لازم يقفوا عند حدهم المسيح جه بيلاطس وبيقول له انا اقدر اطلقك واخلي قال له لا لا لا لا لا, لا. انت مين انا ليا نفس انا اقدمها من ذاتي لي سلطان اني اضعها ولي سلطان اني اخذها لكن انت مين اللي تطلق وتعمل وتسوي ده الشعب هو اللي يكلمك يقول لك اطلق لنا برباط اطلق لنا يسوع لكن يسوع ما يقولش الكلام ده حياته مش في ايد بيلاطس ابدا حياته مش في ايد بيلاطس حياته في ايده هو شخصيا واحنا حياتنا في ايد ربنا حياتنا في ايد ربنا يا ما ناس ساعات يقولوا ايده يخوفوا خلي بالك من نفسك احترس من هنا اعمل دي اعمل دي ايه الكلام اللي بتقوله ده؟ ده ان عشنا للرب نعيش وان متنا للرب نموت ان عش ان عشنا او متنا للرب نحن حياتنا في ايد الناس مستحيل دي في ايد ربنا بس هو الوحيد الذي له السلطان بيده مفاتيح الحياه والموت هو الذي يفتح ولا احد يغلق ويغلق ولا احد يفتح علاقتنا مع ربنا مش مع الناس علاقتنا مع ربنا مش مع الناس ان كان علاقتنا مع ربنا طيبه خلاص الناس دول يبقوا ايه ولا حاجه ولا حاجه ابدا لهذا يعيش أولاد الله في سلام شاعرين بقوة الله التي تحيط بهم شاعرين برعاية الله وعناية الله شاعرين بالقوة الحافظة شاعرين بأن الرب يظلل عليهم يظلل على يدك اليمنى وتبقى كل قوة البشر لا وجود لها إطلاقا حط حياتك في إيد ربنا أو ثق إن حياتك في إيد ربنا عندئذ يملك السلام قلبك يجي لك واحد يقول لك ما تقدرش ان انا اقدر اموتك ما تقدر تعرفش ان انا اقدر ارفدك ما تعرفش ان انا اقدر اطردك قول له انت مين يا عم انت هتتأله ولا ايه ده انا حياتي في ايد ربنا ده انا ما اتحركش خطوه كده ولا صمت الا بايد ربنا لو ربنا عايزني اموت اموت عايزني احيا احيا عايزني اتنقل اتنقل مش عايزني اتنقل ما اتنقلش انا عايش في في حمى ربنا احنا ساعات بننسى ربنا فلما بننسى ربنا بنفقد سلامنا لكن لو تفتكر ربنا تفتكر عبارة لا أهملك ولا أتركك أنا معك حيثما تذهب لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع سلامي أترك لكم سلامي أنا أعطيكم تعيش مبسوط تعيش مبسوط وليك سلام مع ربنا إبراهيم مشي مع ربنا فلم يفقد سلامه أبدا ربنا قال له اترك أهلك وعشيرتك وروح في الأروح ما دام ربنا معايا أروح لم يفقد سلامه ده حتى لما قال له خذ ابنك وحيدك الذي تحبه نفسك إسحاق وقدمه لي محرقة على الجبل الذي أريك إياه لم يفقد سلامه أبدا ده ابنك اللي جالك في شيخوختك بعد تعب ومرارة قلب وبعد انتظار طويل وبعد مواعيد تقتله وبإيدك ده مستحيل لم يفقد إبراهيم سلامه إطلاقا ده عجيب لما الواحد يقرأ ويقول إيه فبكر إبراهيم صباحا جدا بكر يبكر صباحا جدا ويمشي الحكايه دي طب ده الواحد يتكاسل فيها يبطأ شويه يقول على الاقل اتمتع بابني كام دقيقه زياده لم يفقد سلامه اطلاقا لم يفقد سلامه اطلاقا ولما سالوا اسحاق واين الخروف يا ابي قال له الله الذي أمرنا أن نقدم له محرقة هو يرى له الخروف يا ابني احنا في ايد ربنا يا حبيبي ربنا اللي أمرنا ان احنا نقدم له محرقة هو اللي يشوف الخروف ولم يفقد سلامه أولاد الله لا يفقدون سلامهم حتى إن وضع إسحاق فوق الحطب وارتفعت فوق رأسه السكين لا يمكن يفقدوا سلامه حتى الواد الصغير اسحاق ما فقدش سلامه ما دام الايد اللي ماسكه السكين ايد الله ممسكه بيها يبقى خلاص ما نخافش من السكين ما دام الايد اللي ماسكه السكين ايد ربنا ماسكاها يبقى ما نخافش من السكين هيقول ربنا لا تمس الغلام ولا تصنع به شرا بس خلاص وصلنا أولاد الله السلام دائما يملك قلوبهم لا يعرفون للخوف وجودا ولا يعرفون للاضطراب معنى بيعيشوا في طمأنينة دائمة في طمأنينة دائمة لا ينزل لا ينزعجون كل مشكلة لها حل وكل مشكلة لها رب وكل مشكلة للخير وكل مشكلة يقودنا الله فيها في موقف نصرته والمشاكل الحاضرة تذكرنا بالخبرات السابقة فلذلك أولاد الله يكونوا مبسوطين وبعدين لما أهل العالم ينظرون إلى أولاد الله وهم مبسوطين وفي سلام يقولوا لازم الناس دول فيهم سر لازم فيهم سر ايه سبب السلام العجيب ده ايه سبب السلام العجيب ده سبب الروح القدس الذي يسكن فيهم الروح القدس الذي يسكن فيهم ويعطيهم نعمة ويعطيهم عزاء اسمه الروح المعزي لما الواحد يكون مملوء بالتعزية ما يكونش تعبان أبدا الواحد يفتكر بولس الرسول في السجن وقعد يكتب رسائل لخلاص الشعوب والأمم انت عندك عقل جوه السجن تكتب رسائل قوي ده السجن ده مصدر إيحاء مملوء بالسلام ويوسف وهو في السجن كان مملوء بالسلام وأولاد الله هم في السجون كانوا بيغنوا ابن الله المملوء بالسلام لا يوجد سبب خارجي يقدر يعكره أبدا أبدا أبدا لما انت تجيب كوباية زي دي مش متثبتة وترجها تتهز المية اللي فيها لكن إذا كانت كوباية من معدن من حديد ومسمرة في الترابيزة دي تهزها زي ما بتتهز شبكة ولا المية اللي فيها تتعكر لأنها ممسوكة متثبتة احنا برضه بالشك- بالشكل ده ثابتين معلش ثابتين في الرب باستمرار خلاص خلاص هذا الثبات بيعطينا طمأنينة يعطينا طمأنينة في حياتنا مع ربنا إن سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا ليه؟ لأنك أنت معي ما دام أنت معي أنا سأسير في وادي ظل الموت وخلي الموت يعمل لي إيه؟ والوادي يعمل لي إيه؟ إن سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي عصاك وعكازك هما يعزيانني عصاك وعكازك هما يعزيانني تصوروا واحد بيجد تعزية في وادي ظل الموت بيبقى إيه ده؟ ولا يخاف شرا ربنا موجود معاه ده في قديسين في نفس ساعة الموت كانوا بيشعروا بسلام عجيب بل يموتون والابتسامة ترتسم على شفاههم ووجههم بينير وبيروا مناظر شاعرين ان بسلام حتى ساعة الموت الإنسان بيشعر بسلام إذا كان حياته مع ربنا مظبوطة لأن الكتاب بيقول لا سلام قال الرب للأشرار إن كان علاقتك مظبوطة مع ربنا عشت في سلام إن اتهزت علاقتك مع ربنا جايز تفقد سلامك يبقى الحكاية تتوقف على العلاقة مع الله أولا وأخيرا ومنها يأتي السلام ومنها يسقط الإنسان يشعر بالسلام إذا كانت لا توجد رغبات تتعبه إذا أتعبتك الرغبات جايز تفقد سلامك كثير من الناس فقدوا سلامهم نتيجة الرغبات عنده رغبة عنده شهوة عايز يدور عليها عايز يحققها مش قادر مرة تتأخر مرة تيجي قصادها عقبات قصادها متاعب يبتدي يفقد سلامه أما الإنسان اللي رغباته مركزة في ربنا بيعيش مبسوط بيعيش مبسوط لأن دايما الزهد في شهوات العالم بيوجد سلام ولهذا أهل الدنيا بيصطرعوا مع بعض في المصالح في الرغبات في احتكاك الرغبات مع بعضيها بينما الناس اللي في البرية بيعيشوا في سلام لأن إيه اللي هيزعجه يقول له اذهب فيما في أيدي الناس يحبك الناس بيعيشوا في سلام ديوجين الفيلسوف كان الاسكندر الاكبر يشتهي شيئا من سلامه وفي مرة وط على صومعته كده وقال له اطلب يا ديوجين ولو نص المملكة اعطيك فبص له قال له اريد الا تمنع عني الشمس يعني وانت مواطن فخدوا سابوا ومشي ما عندوش حاجة يطلبها ما فيش حاجة يطلبها ده مبسوط إذا دخلت رغبة في حياة إنسان جايز تعكر كلامه حاول إنك أنت تضبط رغباتك لئلا تفقد سلامك حاول إنك تضبط شهواتك الداخلية لئلا تفقد سلامك إن كان شهوتك هو الله فقط لا يمكن تفقد سلامك تعيش في السلام إذا كنت شاعر إن حياتك في إيد الله وإنت مستريح لعمل الله معاك لا تفكر في المستقبل لئلا تتعب نفسك بيقول لك لا تهتم بما للغد الغد يهتم بما لنفسه يكفي اليوم شره كثير جدا من الناس يفقدون سلامهم لأنهم بيهتموا بالغد ويحسبن لسنوات طويلة ويا ترى يحصل إيه بكرة أولاد الله ما يحسبنوش لبكرة تقول له ازاي حالك يقول لك نشكر ربنا يقول لك مش جايز بكرة يحصل كذا تقول له بكرة ده في إيد ربنا وإحنا مطمئن مطمئنين لإله باكر باكر له إله أنا فاكر لما كنا بنوعظ في الحوش بتاع الإكليريكية و... وكانت القاعة سقفها تعبان الناس واحنا قاعدين في الحوش قالوا طب وفي الشتاء نعمل ايه؟ قلت لهم إله الشتاء يبقى يدبر المكان بتاعنا في الشتاء. إله الشتاء يبقى يدبر المكان بتاعنا في الشتاء. إله باكر يدبر أمور باكر الله واخد باله من كل حاجة ما تفتكروش ربنا ده خلق الدنيا وسابها ده خلق الدنيا واخد باله من كل حاجة فيها مرة إنسان كان مضطرب من أجل رزقه وبعدين هو ماشي بيرفع حجر لقى دودة تحت الحجر بتسعى فقال يا سلام اللي رازق الدودة دي اللي تحت الحجر مش هيرزقني أنا ولام نفسه على اضطرابه الله واخد باله من الناس أنت تفقد سلامك إن فقدت إيمانك في الله كضابط للكل وكراعي صالح وكحصن حصين لكل أحد وكحاكم عادل وكأب شفوق وطيب وواخد باله من أولاده وكأب شفوق وطيب واخد باله من أولاده هتنساه كإله تنساه كأب تنساه كراعي تنساه كحاكم عادل مش معقول تنسى صفاته دي كلها قل له يكفيني يا رب ان انا ماشي معاك وبعد كده ما يجراش حاجه على رأي داوود النبي قال له صرت كبهيمة عندك ولكني معك في كل حين المهم ان انا اكون موجود معاك ومش عايز افكر كتير الإنسان أحيانا يفقد سلامه من كثرة تفكيره عشان كده المجنون عايش متهنن والعاقل دايما تعبان راسك دي هي سبب المتاعب كلها راسك دي هي سبب المتاعب كلها وكتير من متاعبك بتكون من خلق تفكيرك انت وتكون متاعب غير موجودة وغير حقيقية لكن انت بتخلق لنفسك متاعب وتفكر فيها طب وليه تخلق نفسك متاعب ما تخليك عايش مع ربنا ومبسوط وبلاش التفكير الكتير وبلاش بكرة هيجرى ايه وبعده هيجرى ايه والسنة الجاية يجرى ايه زي الانسان اللي عنده بنتين بنت عمرها خمس سنين وبنت عمرها سبعه ويقعد يفكر يقول لما يكبروا دول هجوزهم ازاي وهجهزهم ازاي يا حبيبي دول هيجوزوا الارسال واقفين على الباب ده عمرهم خمسة وسبعة لسه بدري وقاعد يحسبن ازاي البنات دول لما يكبروا يعمل فيهم ايه واحد غاوي تعب نعمل له ايه ده اللي غاوي تعب ده؟ انسان غاوي نكد وعايز ينكد على راسه تعمل له ايه ده خليك مستريح على بال ما يكبروا يكون ربنا حلها يكون حلها ده ربنا في كل يوم والتاني مراحمه بتتجدد وبيورينا حاجات عمرنا ما كنا نفكر فيها اطلاقا عمرنا ما كنا نفكر فيها اطلاقا ان عشت مع ربنا ما تمشيش معاه مضطرب القلب ابدا خليك فرحان خليك مبسوط خلي السلام يملك قلبك ولا تحمل هما ازيد مما يجب وان جالك هم يفقدك سلامك افتكر قوله تعالوا الي يا جميع المتعبين والثقيل الاحمال وانا اريحكم اذا عدم راحتنا جاية من ان احنا ما رحنالوش بيقول تعالوا الي وانا اريحكم انتم ستظلون متعبين ما دمتم بعيدين عني ستظلون متعبين لا تملكون السلام الداخلي طالما تحلون مشاكلكم بانفسكم تعالوا الي وانا اريحكم ارموا النير علي تجدون راحة لنفوسكم بلاش تحسبن كتير بلاش تفكر كتير بلاش تدبر كتير القي على الرب همك وهو يعولك قل له يا رب انا انا تعبت الليل كله ولم اسقط شيئا تعبت الليل كله ولم أفقد شيئا أنا هجيلك وأتعلم منك وعلى اسمك ألقي الشبكة القديس أغسطينوس قال إيه؟ قال ستظل قلوبنا مضطربة إلى أن تجد راحتها فيك ستظل قلوبنا مضطربة إلى أن تجد راحتها فيك لا يمكن أنك تجد سلامك إلا إذا عرفت ربنا وعشت معاه وألقيت عليه كل همومك وما فكرتش في بكرة وما فكرتش في المتاعب وما فكرتش في الضيقات إنما بس قعدت تفكر في ربنا كده ده كلمة جميلة يقولها داوود النبي يقول إيه يقول الرؤساء قاموا علي طب وبعدين أما أنا فكنت أتلو في وصاياك لأن شهاداتك هي درسي إحنا فين ولا فين بس يا رب ده الرؤساء قاموا عليه وأنا بفكر في الرؤساء يعني الرؤساء قاموا علي أما أنا فكنت أتلو في وصاياك لأن شهاداتك هي درسي راح ساب الناس اللي قاموا عليه وقعد يتأمل شوية في آيات الكتاب وساب الرؤساء دول لهم رئيس رئيس الرؤساء بياخد باله منه وبس وانا اقرا في الكتاب وانبسط دول الناس اللي عاشوا مبسوطين صدقوني دول الناس اللي عاشوا مبسوطين في واحد يشوف التعب يقعد يقهر في قلبه ويغلي من جوه ويطحن وي... و- وحاجه تعبانه مالك يا فلان ده انت تجيلك اعصاب تجيلك سكر يجيلك ضغط يجيلك مش عارف ايه ولا ايه مالك يقول لك التعب الضيق طب ما تسيبها يا اخي على ربنا وعيش في سلام كده انسى الحكايه دي دلوقتي وشوف ربنا هيعمل ايه في انسان عايز ربنا ده زي ما يقول ان ما كنتش احط صباعي على الجرح ما اؤمنش طوبى لمن امن دون ان يرى طوبى لمن امن ان الله بيتدخل طوبى لمن امن ان الله بيعمل طوبى لمن امن ان الله بيحل بيحل المشاكل ده داوود النبي بلغ من سلامه انه كان يصلي الصلاه ويطلب الطلب واثناء ما هو بيطلب يحول الطلب الى شكر يقول له اشكرك يا رب لانك سمعت صلاتي الرب لصلاتي قبل الرب سمع صلاتي الرب لصلاتي قبل كده على طول واحنا بنتكلم طبعا ما دام قلت له يبقى الحكايه اتحلت يبقى خلاص يبقى ننبسط يبقى نشكرك يبقى خلاص دول اللي عايزين يعيشوا في سلام صفه من صفات اولاد الله يتميز بها اولاد الله عن باقي الناس ان قلوبهم مملوءه بالسلام قلوبهم مملوءه بالسلام مره في مشكله بالمشاكل بنقول نشعر باستياء من هذه الموضوع الفلاني فواحد بيقول بلاش استياء قول بقلق لا عمرنا ما نقلق مش نشعر باستياء لكن لا نشعر بقلق اطلاقا القلق ده ما نعرفوش اطلاقا القلق كلمة لا توجد في القاموس الروحي عندنا في حياتنا على الإطلاق تمسك القاموس الروحي وتدور عليها ما تلاقيهاش إطلاقا ده لا نعرف القلق ده ولا لحظة واحدة ولا في أحلك اللحظات نشعر بقلق ولا في أتعب الأمور نشعر باضطراب ده احنا ناس مبسوطين وهنفضل مبسوطين اليوم وغدا وبعد غد وإلى أبد الآبدين آمين تفضلوا